زهزهت ساعة ما تضمنهاش والنفس لو تخدعك مرة ما تضمنهاش وسكة الشر اخرتها ما تضمنهاش الدنيا لو زهزهت ساعة ما تضمنهاش والنفس لو تخدعك مرة ما تضمنهاش وسكة الشر اخرتها ما تضمنهاش هتعمل ايه يا اصيل لو جه زمانك جار ورمى عليك المتاعب والهموم وجار احسن الى الاهل ولا تخدش كرامة جار ده الوقت دوار وايامك ما تضمنهاش يلي من الناس دوام تاخد ويوم ما تديك يلي من الناس بتاخد ليه بقى ما تديك قصرت يم القريب وعلى الغريب مديت تلفت زرع العدان وعلى الجيران مديت يلي من الناس بتاخد ليه بقى مديت قصرت يم القريب وعلى الغريب مديت تلفت زرع العباد وعلى الجيران مديت كتير نصايح بتسمعها ولا تدري وتعيب في الناس من جهلك ولا تدري بيفوتك الخير في الغفلة ولا تدري وفي سكة الشر تجري وللحرام مديت يا شايل الحمل يا شايل الحمل بعزيمة ولا وصيت بعزيمة ولا وطيت بتقوي بإيديك قدر عملك ولا وطيت في الحق دايما علي صوتك ولا وصيت يا شايل الحمل بعزيمة ولا وصيت بتقوي بإيديك جبر عملك ولا وصيت في الحق دايما علي صوتك ولا وطيت بتفوت عليك المحن ما تهز احساسك بتفوت عليك المحن ما تهز احساسك وحب الفضيلة محلي طعم احساسك وده من كمالك ورق الطبع احساسك رفعت راسك امام خصمك ولا وصيت دناءة النفس للمعيوب خدامة والنعم عنده بقت للشر خدامة ونفسه متسلطنة والروح خدامة عيش الحلال في الرضي ابدا ما عمره ثمر بينه على الشر والعيبه في قلبه تمر لما زرع زرع خد زرع وما جابش ثمر وسيب مراته قمر ويحب خدامه يلي زرعت الجميل عند العويل تندم وليه تسيب الأصيل وعلى الخسيس تندم يلي زرعت الجميل عند العويل تندم وليه تجيب الاصيل وعلى الخسيس تنضم هيبقى ليلك طويل جرحك يشيل تندم هيبقى ليلك طويل جرحك يشيل تاني دم انا هقول لك حكاية واتعظ منها وخدها عبرة من الايام وتعلم امشي معانا دايما تستفيد منها واترك هوانات ملاها الكبر وتعلم وسكة الشر دايما كن بعيد منها واسمع نصيحة كبير السن وتعلم اصل الحكاية راجل طيب وكان حداد الصبح بدري عوايده بيفتح الدكان عنده مروءة ونظره للبعيد حداد المولى ساعد وجاعل رزقه متوكان رايح لعمل وما يعلمش النصيب حداد زي عوايده ورايح يفتح الدكان في السكة قبله حنك نايم ذليل مسكين من شدة البرد كان ضره قوي وأذاه شالوا ودفاه لكن شو قضاه مسكين لما دفي وانفرد عبده الحنك وأذاه أهو ده جزاء اللي عمل طيب في غير أهله بيريح الغير لكن هو يعيش تعبان ما دام ما خدش الحذر يبقى الضرر اهو له ما دام ما خدش الحذر يبقى الضرر اهله واللي ماشي الراضي حتما يعيش تعبان النبي علشان مصلحته يبيع اهله وان شم نفسه بيقرص قرصة التعبان ينسى ولادك ومعروفك تشوفه راح وسرعة تلقى الجميل اللي عملته راح خد نظر للي جاي تبقى بسعادة وراح اللي انتهى راح مش لازم عليه تندم
انا ما سمعتش اللي قال ده ما سمعتوش كنت بره كنت بره ما سمعتوش لا بسمع
زرعت رود المحبة زرعت رود المحبة ورد من غير شوك ومشيت في طريق عشان الحب كله شوك وسهرت ليل الجبل وسهرت ليل الجبل والبعد كله شوق زرعت روض المحبة ورد من غير شوق ومشيت في طريق عشان الحب كله شوق وسهرت ليل الجفا والبعد كله شوق ونسيت كل اللي فات وببص للي جد لاني جربت في حياتي وعزمي جد والمظهر اللي خدعني المظهر اللي خدعني لما شفته جد انا بحسب وردي في الاخر لقيته شوق النبل عايش على الدنيا شبيه زيرو يعني زي صفر لان الصفر في الارقام ينحسب زيرو النبل عايش على الدنيا شبيه زيرو ومن عماه قال دايما عن نخال زيرو من مكر ولا ميت نوايا يسندوا زيرو النبل عايش على الدنيا شبيه زيرو ومن عماه قال دايما عن نخال زيرو من مكر ولا ميت نوايا بيسندوا زيرو ما عملش يوم طيبة ابدا وزاد وزره وبيبقى غلطان ويرمي على البريء وزره لما افترى خاب على الدنيا وكثر وزره من كثر عذره من المية نشف ديره لو يضحك الحظ قدامك ما تفرحلوش واللي ضحك قش على شارك ما تفرحلوش واللي اذى الناس لو يفرح ما تفرحلوش قول ايه يا حاج
لو يضحك الحظ قدامك ما تفرحلوش واللي ضحك غش علشانك ما تفرحلوش واللي اذى الناس لو يفرح ما تفرحلوش وابعد عن اللي على فعل الاذى جرك بمكره دايما يدلك عن اذى جرك انت المخير وما تقولش الشيطان جرك واللي يساعدك ساعة شرك ما تفرحلوش غلطة عديم السنة عيبة وخيبة وعار هانت كرامته وهو باعها بخزي وعار غرق في بحر الندم من بعد هم وعار غلطة عديم السنة عيبة وخيبة وعار هانت كرمته وهو باعها بخزي وعار غرق في بحر الندم اصبح في هم وعار عشنا وشفنا الحرام عند الخسيس بيحل الجد عنده ملوش قيمة وحبله يحل وغابة فيها الكلب بقى يربط وقرد يحل يبقى أعاد الأسف فيها مذلة وعار غاوي النميل غاوي النميل بياكل لحم غيره ني غاوي النميمة غاوي النميمة بياكل لحم غيره ني شجرة وداد وتمل فرح فيها ني بيبني في أرض الفتن عشة وحبها ني يمشي بين الناس بالفتنة كما وسواس عينيه فرقة قوي وقلبه ملان وسواس كل اللي عرفوه كل اللي عرفوه بيقولوا معاليه وسواس دايما ما عندوش حماس حتى كلامه ني حالف قليل السما انه ما يكرم ضيف ويخاف خوف العمى لما يجيله ضيف ويروح كده الناس بلا عزومة ويعمل ضيف حالف قليل السنة انه ما يكرم ضيف بيخاف خوف العمى لما يجيله ضيف ويروح كده الناس بلا عزومة ويعمل ضيف لسانه بيسيبه طول عمره ملوش زمام وغافه من المطامع لما عرف له زمام دار البخيل في حياتها لم بتحمي زمام والنبل بينام ومراته تحيي الضيف اخد الشيطان يا ولد وبلاش دلع مايع اخد الشيطان يا ولد وبلاش دلع مايع اهلك سووك الحنان من عبدهم مايع بيحسبوك واتحدق اتاريك بقيت مايع نبي حق اخد الشيطان يا ولد وبلاش دلع مايع اهلك سووك الحنان من عطفهم مايع بيحسبوك واتحدق اتاريك بقيت مايع عن الادب ليه عينيك على طول غفلانه وعيون والديك عنك ليه غفلانة طوعت ليه الهوى والنفس غفلانة شاطر في مجري اللبانة وفي العمل مايع مراكب الغش مراكب الغش في بحر الطمع أب مراكب الغش في بحر الطمع أب ماشية مع الريح فاضية والقلوع أب بكرة يصيبها الغاء ما تشوف لهاش أب مراكب الغش في بحر الطمع أب ماشية مع الريح فاضية والقلوع أب بكرة يصيبها الغرق ما تشوفيهاش أب عشنا وشفنا العجب واللي انكتب بيصير ابن الهفية كلامه على الأصيل بيسير والحب على شوف الحب على شوف من فعل الزمن بيسير والندل لبس الحرير وموسع ال- الأب امشي عدل تنعدل امشي عدل امشي عدل تنعدل الارزاق تمشي لك ومهما هتقول كلام الناس تمشي لك ومراكب الخير في بحر الحب تمشي لك امشي عدل تنعدل الارزاق تمشي لك ومهما حتقول كلام الناس تمشي لك ومراكب الخير في بحر الحب تمشي لك يا فاعل الخير يا اللي دائما حساس يا فاعل الخير يا اللي دائما حساس لك قلب طيب شعورك للجميع حساس ما دام تجامل ما دام تجامل هيبقى لك جميل حساس ولو تمشي للناس كل الناس تمشي لك الود لو كان سليم حبله يزيد امطار والقلب لو كان حديد من ودنا امطار وارض المحبه بيرويها الوفاء امطار الود لو كان سليم حبل ويزيد امطار والقلب لو كان حديد من ودنا امطار وقبل المحبة بيرويها الوفاء امطار العشرة ويا الاصيل زي العسل الابيض العشا ويا الاصيل زي العسل الابيض ان كلت منه شفاء وان سبته ما يتلف ابن الاصول يسعدك قلبه السليم الابيض ولو زرعت الجميل وياه ما يتلف هتفرحك رؤيته بوجهه البشوش الابيض زي الجنيه الذهب الخس ما يتلف ويغور مشي العويل لو كان مفيش غيره الوحدة احسن كتير من صحبة السيء يغور مشي العويل لو كان مفيش غيره الوحدة احسن كتير من صحبة السيد بيحب نفسه ويتعب دائما غيره ولو ركب يوم في رجله ويرفص السيد طول هدوم الطمع وهو قصته بغيره طول هدوم الطمع وهو قصته بغيره ونفسه بترميه دايما عرض السيء اوعى تربي الغراب اللي ملوش ريش اوعى تربي الغراب اللي ملوش ريش لبكرة يكبر ما بين ايدك ويبقى له ريش ولما تقوى جناحاته ولما تقوى جناحاته وتتملي ريش هيخطف العيش وسرعة تلتقيه أمطار يا ابو كف سايب عليك الناس محتاجة بتحب نفسك وتكره ناس محتاجة ده العيشة في الخير للتدبير محتاجة يا ابو كف سايب عليك الناس محتاجة بتحب نفسك وتكره ناس محتاجة ده العيشة في الخير للتدبير محتاجة حب الغرور والظهور أصبح ملذاتك والجهل خلى الطمع يشبع ملذاتك تحرم عيالك عشان ترضي ملذاتك وتسيب مراتك في قلب البيت محتاجة يا ابو عين فرغة صبح همك على بطنك ايوه سمعنا يابا سمعنا بالصلاة على النبي يا ابو عين فرغة صبح همك على بطنك للكرش منفوخ ومتدلدل على بطنك اوسع هدوم جبتها بقت على بطنك يا ابو عين فرغة صبح همك على بطنك للكرش منفوخ ومتدلدل على بطنك اوسع هدوم جبتها داقت على بطنك بتشتكي من التعب ومن المرض ما تنام يا ابو فعل معيوب ومن كتر العيوب ما تنام بتظلم الناس وتخلي العيون ما تنام هتاخد ايه من الحرام الا وجع بطنك عوير شبع يوم والشبعة ما طايقهاش وظهر الشال والهدمة ما طايقهاش عويل شبع يوم والشبعة ما طايقهاش وظهر الشال والهدمة ما طايقهاش حتى النصيحة إذا سمعها ما طايقهاش وبدون احساس ما عملش اساس وبنى وعلى العباد افترى من غير سبب وبنى في الخلق بيعيب زعل منه الغريب وبنى ولما اغتنى ولبسته النعمه ما طايقهاش فرق السباع من الكلاب فرق السما من الارض
كده يا قمر صح هذه دي وفرق المليح من القبيح فرق الغزال من القرد الناس معادن طبيعي وكلهم من الارض
بلع النادي فرق السباع من الكلاب فرق السما من الارض وفرق الملح من القبيح فرق الغزال من القرد والناس معادن طبيعي وكلهم من الارض يا مفتري عيب ده الناس بالكلام غشوك ضحكوا عليك ضيعوك وبمكرهم غشوك اترك هوى ناس لاجل المصلحة غشوك ده اللي زرع شوك ما ياخدش ظهور من الارض يا ابو نفس متكبره وعشقه فساد الارض لا هتبقى في يوم جبل ده انت تراب الارض وان كنت فرعون ما هتخرق في يوم الارض يا ابو نفس متكبره وعشقه فساد الارض لا هتبقى في يوم جبل ده انت تراب الارض وان كنت فرعون ما هتخرق في يوم الارض الجاري على الشر على طول الزمن مقهور من الحسرة بيموت ويفضل دائما مقهور كم حي قبلك طغى لما صبح مقهور ولما صابوا الغرور الكبر جابوا الارض لو يظلموا الناس ما تكونش في يوم ظالم ابعد عن الشر ولا تمشي في طريق ظالم واوعى تساعد لمصلحتك في يوم ظالم لو يظلموا الناس ما تكونش في يوم ظالم ابعد عن الشر ولا تمشي في طريق ظالم واوعى تساعد لمصلحتك حطك في يوم ظالم اللي لغيره ظلم تحت القدم ينداس اللي لغيره ظلم تحت القدم ينداس ويبقى كما شوف بيجرح لو في مرة انداس يهرب من الحق دايما في الظلام انداس وظالم الناس لنفسه قبلهم ظالم مغرور كده ليه وفرحان ليه يا ظالم مغرور كده ليه وفرحان ليه يا ظالم الدنيا غراك وهي جراك يا ظالم وفي حبل دايب بتمسك ليه يا ظالم مغرور كده ليه وفرحان ليه يا ظالم الدنيا غراك وهي جراك يا ظالم وفي حبل دايب بتمسك ليه يا ظالم اصحى بقى وفوق بلاش غفلة يا جاهل توب واندم على اللي مضى وعن المعاصي توب وان كان بدك تفصل من الكرامة توب رد المظالم وتوب لله يا ظالم يا ست يا مدبرة يا ست يا مدبرة يا منورة بيتي القنع يا مؤمنة القنع يا مؤمنة توب وسفر بيتي جوزك تسعديه وبرضه ما تسيبيش بنتك نبي حد ثلاثة دول من سالي ونبي نبي حد ثلاثة دول
يا ستي يا مدبرة يا منورة بيتي يا ستي يا مدبرة يا منورة بيتي القنعية مؤمنة توب وسفر بيتي جوزك تساعديه وبرضه ما تسيبيش بيتي بالصبر مطمنة ومكونة عيلة بالصبر مطمنة ومكونة عيلة شرفك ما ينداس وبتبني أساس عيلة يا ريت أشوف زي عيلتك يا ريت أشوف زي عيلتك كل يوم عيلة صحيح أصيلة وتستهلي عمار بيتك عقل الخسيسة شرط من البرج قيمتها مشيت في سكة غلط والهلك قيمتها وانكسرت العين ولا بترفعش قيمتها طبعا منين بقى منين عقل الخسيسة شرط من البرج قيمتها مشيت في سكة غلط والهلك قيمتها وانكسرت العين ولا بترفعش قيمتها بقى عقلها يغيب وصبح العيب من كفها واللي عجبها بتديه من كفها وما دام هوت او غوت للحب من كفها تهزل شرفها ولو تنقل لقيمتها غضبك يا غضبان تملي يبان على وشك بتخدع الناس بضحك تتغش على وشك وعشان اصالحك بتلبس وش على وشك قول يا حاج
غضبك يا غضبان تملي بان على وشك بتخدع الناس بضحكة غش على وشك وعشان مصالحك بتلبس وش على وشك في الدنيا طمعان ونظرك الحسد مليان في الهلس عمال تبعزق كل يوم مليان مغرور بنفسك قوي وبالافتراء مليان وبكره غلب الزمان يكفيك على وشك النالة النفس للنية ما تاكلهاش ولقمة الدون لو جاية ما تاكلهاش وحقوق عباد ربنا برضه ما تاكلهاش المالك النفس للنية ما تاكلهاش ولقمة الدون لو جاية ما تاكلهاش وحقوق عباد ربنا برضه ما تاكلهاش أرض الأسود كذبت جري الدياب فيها وبيوت ملاها الطبع سجن الشيطان فيها وعزومة النفس لو نفسك تموت فيها مدام العيال نغوصوا فيها ما تاكلهاش